بسم الله الرحمن ذوق الرحيم الثمرة موقع الرباني ذوق الثمرة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ذهاب إلى مقاصد العبادات غوص إلى أسرار العبادات ذوق الثمرات ذوق الثمرات ذوق الثمرات طعم جديد للحياة ذوق الثمرات طعم جديد للحياة طعم جديد للحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حالكم مع الله حين سمعت قول الله جل جلاله ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون قلت يا وخصوصا لما سمعت قول الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم امتى بقى وننتهي من حر وحرور الدنيا ومشاكل الدنيا ونكد الدنيا وألم الدنيا وهم الدنيا ومشاغل الدنيا يا حلم الواحد بيحلم والله حلم الواحد بيحلم امتى بقى وندخل الجنة وفي الجنة لا هتشوف حد غير اللي بتحبه ولا هتسمع حاجة غير اللي بتحبها ولا مرض ولا ألم ولا مشاغل ولا مشاكل ولا نكد ولا هموم ولا خوف ولا قلق راحة تامة لما تسمع اللي سأل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة تذوق يا عم دوق بقى شفت بقى الراحة لها طعم متى يذوق العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة أول ما يحط رجله في الجنة بس خلاص ارتاح قلت وامتى بقى الواحد يحط رجله في الجنة يا ترى امتى عارفين ده اسمه ايه اسمه الشوق واحد مشتاق واحد مشتاق انه يوصل لربنا مشتاق انه يقابل ربنا واطفا الله شوق المشتاقين بقوله من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم اخوتي ملخص السير الى الله هم عليه همة عالية ان الانسان تبقى همته عالية يريد الجنة والدار الاخرة ولكن ماذا يفعل العبد المسكين في همة تتلون وتتلوم عليه يوم يلاقي الانسان نفسه طاير صايم وعمال يقرا قران وحاسس بالذكر وحضور قلب في القيام طاير ويوم يلاقي نفسه متكتف يجي يقرا قران مش دريان بيقول ايه يذكر يسرح همة متلونة ويتساءل الناس ماذا يفعل العبد إذا جرى له أثناء السير نوع توقف هو ماشي كده لربنا لقى نفسه وقف وقف فجأة واحنا بنقول الطريق لربنا مفيش وقوف يا طالع يا نازل فلو ما لحقش نفسه في الوقفه دي انه يطلع هيقع لكن بقول ان مش كل الناس زي بعضها علماء يقولوا ايه ولله عناية خاصة بمن يحبه ربنا جل جلاله له عناية خاصة باللي بيحبه بيعتني بيه ياخد بايده لذلك ان توقف صاحب همه وقنع بموقفه الايماني هتف به الايمان من داخله الله هو الغايه تقدم ان الذي تطلب امامك احنا قلنا نفسنا في الجنه شئنا لهناك منازلك الأولى وفيها المخيم وإن توقف صاحب زينة أمام زخرف من الدنيا تكلمت الدنيا تكلمت ونادته حقيقتنا امتحان لك فلم التوقف تقدم إن الذي تطلب أمامك وما زال السائرون يتقدمون الى الله بهمه عاليه تابى التوقف والركون ومع ذلك قدر الله غالب تحصل الفتره ويحصل الوقوف ولكن من الصفوة رجال مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ صعدوا ما فتروا فهم دائما في صعود وترق وتهفو النفس لمعرفة حال هؤلاء الصفوه نعمل ايه حال هؤلاء الصفوة نعمل ايه كان عملهم ايه كان تصرفهم ايه كانت قلوبهم ايه ابن القيم بيقول ايه وجملة امر القوم انهم قد اشربت قلوبهم محبة الله فسرت المحبة أج في اجزائهم فلم تدع عرقا ولا مفصل الا وقد دخله الحب هذه المحبة لها آثار منها الشوق وسؤال انت مشتاق للجنة هل انت مشتاقة للجنة انك تدخلي الجنة ونفسك فيها هل انت مشتاق انك تقابل ربنا وتنظر الى وجه الله الكريم مشتاق حاسس بالشوق ده حاسس بيها جوه قلبك ولا مشغول ناسي مش حاسسها مش عايزها بعض الناس ما نقدرش نقول هو مش عايزها لا لا لا لا وانما ربنا حدثنا عنهم قال ايه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون سبحان الملك ربنا ذكر ثلاث صفات تقتل الشوق تطفئ الشوق تميت الشوق تقضي على الشوق إن الذين لا يرجون لقاءنا إيه السبب بقى رضوا بالحياة الدنيا اثنين اطمأنوا بها ثلاثة والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أول حاجة رضوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع عارفين متاع يعني إيه؟ شوية كراكيب فرحانين بال بالجو ده اه لو جيت بكره هتشوف الجو ده عمل ايه خلاص كل ده خلاص يتكركب ويتقلب وانتهينا هي الدنيا كده قال الله سبحانه وتعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح راضوا بالحياة الدنيا راضي بإيه شوية فلوس ممكن يولعوا راضي بإيه بصحة ده شوية صداع ينكدوا على الدنيا كلها راضي بإيه بزوجة ولا أولاد كل ده ذاهب زائل لكن اللي راضي بالدنيا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا اتنين واطمأنوا بها نايم على مخدة الطمان واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون طيب إزاي يشتاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطلب من ربنا إن ربنا يرزقه الشوق قال أسألك اللهم شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لازم ندوق معنى الشوق قلب قلبك يدوق احنا في الذوق ذوق الثمرات ذوق الثمرات لازم قلبك يذوق ندوقه طعم السوء يبقى مشتاق انه ينظر الى وجه الله الكريم يبقى مشتاق ان هو يشوف سدرة المنتهى يبقى مشتاق ان هو يشوف العرش مشتاق ان هو يشوف سوق الجنة مشتاق ان هو يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عليه دي يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا وسر إليه بنار الشوق مجتهدا عساك تلقى على نار الغرام هدى المحب الصادق كلما قرب من لقاء محبوبه زاد شوقه وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام الشوق كلما وقع بصر المحب على محبوبه أحدثت له رؤيته شوقا على شوقه ما يرجع الطرف عنه حين يبصره حتى يعود إليه الطرف مشتاقا المحب السا- الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقا إلا على طريق محبوبه فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه خاسئا وهو حسير ويسرح طرفي في الأنام وينثني وإنسان عيني بالدموع غريق فيرجع مردودا إليك وما له على أحد ألا عليك طريق ماليش سكة إلا في طريقك يا رب أقر شيء لعين المحب في خلوته أن يشتاق أن يشعر بهذا الشوق أن يذوق قلبه طعم الشوق إلى ربه شيخ الإسلام ابن تيمية في عنفوان أمره خرج إلى البرية في الصباح الباكر فلما أصحر بقى في الصحراء يعني تنفس السعداء وقال وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خاليا الشوق يحمل المحبوب على العجلة في طلب رضا المحب يحمل المحب على العجلة في طلب رضا المحبوب وعجلت إليك ربي لترضى قال بعض المفسرين يعني شوقا إليك ولكنه ستره بلفظ الرضا ولو قلت طأف النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها ووطئتها هدى منك لي أو ضلة من ضلالك ليهنك إمساكي بكفي على الحشا ورقراق عيني خشية من زيالك وإن ساءني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني قد خطرت ببالك من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يتم له سرور إلا بمحبوبه وما, دا وما دام غائبا عنه فكل عيشه نغص نحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غيب ونحن حضور وقال آخر من سره العيد الجديد فقد عدمت به السرور لقد كان السرور يتم لي لو كان أحبابي حضورا لو قيل للمحب على الدوام ما تتمنى لقال أن أرى المحبوب قال إيه ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا أجد لنا طيب المكان وحسنه متى تمنينا كنت الأمانية مهما نتمنى ما نتمناش حاجة أبدا إلا رضا ربنا الشوق أجل المقامات إنك أنت تشتاق لرؤية ربنا إنك تشتاق للقاء ربنا سبحانه وتعالى علامات الشوق عشان ينفع تشتاق فطام الجوارح عن الشهوات هو كده طول ما الجوارح العينين والأذنين واللسان والقلب واليدين مشغول بالشهوات يبقى عمره ما هيشتاق يشتاق ازاي ما هي مشغولة شبعانة لكن لو فطمتها تبدأ بقى تشتاق للمطلب الأعلى فطام الجوارح عن الشهوات قال يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات هناك من يشتاق لمعصية من يشتاق لدنيا من يشتاق لشهوة من يشتاق ل... لمال من يشتاق لإنسان من يشتاق لشخص هذا الشوق يحصل يمنعه من الشوق لله لو اشتاق لله لا يشتاق لشيء آخر انشغال القلب بالشهوات وانشغال الجوارح بالشهوات يقتل الشوق للطيبات فعلامة صحة الشوق أن تمنع أن تفطم نفسك عن الشوق للشهوات أيضا من علامات الشوق الصحيح حب الموت حال الراحة والعافية سيدنا يوسف يعني موقف من عجيب المواقف دايما لما اقف معاه اقول سبحان الله الناس بتحارب على ايه اخوة يوسف قالوا ايه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم ده سيدنا يوسف واقف قدام وجه ابيكم كده مش مخلي ابوكم يشوفكم فشيلوا يوسف عشان يشوفكم شيلوه من قدام ابوكم شالوه فعمي ما شافهمش برضه بتحارب في ايه رموه خلصوا منه بيع وهم كانوا عارفين كده يلتقطه بعض السيارة حد ياخده خلاص ونخلص منه فوجئوا في يوم من الايام انه عزيز مصر يا نهار ابيض ازاي وصل للراجل ده كده فاعترفوا واقروا قالوا ايه تالله لقد اثرك الله علينا قالوا ما فيش فايده هو ربنا مفضلك علينا هنعمل ايه هي يعني زولك احيانا كده بقول الناس بتحارب في ايه هو اللي ربنا يفضله يفضله واللي يعليه مهما حاولت هيعليه مهما حاربت مش هتطوله ده قدر ده رزق سبحان الملك فالشاهد انه لما بقى ايه وخروا له سجدا ابوه وامه واخوته هو جالس على كرسي المملكة وكلهم ساجدين في الارض لما شاف كده قال ايه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني قال له أنا أريدك لا الملك ولا اخواتي ولا ابويا وامي ولا الدنيا ولا توفني ده القلب اللي ما تشغلوش الدنيا مشتاق مشتاق يا ترى انت مشتاق يا ريتك تشتاق احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله